سلسلة عظات القم زكريا بطرس عن البدء مع المسيح من الرب نسأل أن تكونوا سبب بركة للكثيرين
الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمه الله وبركته من الان والى ابد الدهور كلها امين بدانا منذ الاسبوع الماضي في سلسله جديده من العظات عن المسيحي الحقيقي واليوم نستكمل ايضا هذا الحديث لايضاح كيف يصبح الانسان مسيحيا حقيقيا وتبدا الخطوه الاولى عندما يتعرف الانسان على حقيقه هامه جدا وهي لماذا خلقنا الله كثيرون يظنون ان الله خلقنا لنعبده احنا حقيقي بنعبد ربنا لكن هو ده الهدف اللي من اجله خلقنا ربنا يبقى احنا بنتهم الله انه اناني عايز ناس تستعبده يستعبدها والبعض يظن ان الله خلقنا لنمجده وفي الواقع نحن نمجد الله ولكن هل هذا هو الهدف الذي من اجله خلقنا الله لنمجده يبقى ايضا نحن نتهم الله بالانانيه والكبرياء اذا لماذا خلق الله الانسان الإجابة على ذلك يدعونا للحديث عن ثلاث نقاط مهمة النقطة الأولى هدف جليل والنقطة الثانية شعور نبيل والنقطة الثالثة أقوى دليل أولا هدف جليل ان من يدرس الكتاب المقدس دراسه دقيقه واضحه يستطيع ان يتعرف عن الهدف الجليل الثاني الذي من اجله خلقنا الله فعندما نقرا في رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس الاصحاح الاول والعدد خمسه يقول استبق فعيننا للتبني عيننا للتبني سبق منذ الازل عينا للتبني يعني ايه للتبني يعني نكون له ابناء وعشان كده معلمنا بولس الرسول يقول في رسالة افسس ايضا اصحاح اتنين وعدد 19 يقول اذا لستم بعد غرباء ونزلا بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله يبقى إذا ربنا خلقنا عشان نكون عائلة مقدسة أبناء وبنات لله خلقنا للتبني عينا للتبني الله لم يرد أن يستخدمنا كعبيد ولكن الله يدعونا ابناء واحباء ولا اعود اسميكم فيما بعد عبيد بل احباء وقال انا اكون لكم ابا وانتم تكونون لي بنين يقول الله القادر على كل شيء اب وابناء علاقه حبيه فائقه فيض من الحب خلق بشرا ليشركهم في ميراثه وفي ملكوته وفي مجده بصوا معي كان في ملك هنا في انجلترا اسمه هنري الثامن انا حكيت لمحة من حياته في عظة سابقة من مده لكن ما فيش مانع ان احنا نغزوها من هذه الزاوية ايضا هنا الثامن اللي يزور متحف الشمع في لندن بتاع مدام تسو يلاقيه متصدر صالة الملوك جتة عالية قوي كده كبيرة وكما كان معتاد ان هو يطخن نفسه ويطول نفسه ويكبر نفسه كمان لابس بلاطي فرو وصوف وبتاع عشان يبقى يعني حاجة هيوج قوي وحاطين حواليه زوجاته الستة الله هو في حد بيتجوز ستة ده هو مش مسيحيين ولا ايه اه مسيحيين طب متجوز ستة ازاي مزاجه والحكاية تبدأ ازاي تبدأ انه كان فعلا راجل تابع للكنيسة الكاثوليكية لان انجلترا كلها كانت تابعة لروما انفصلت في عصر الراجل ده هنري الثامن وبقت الكنيسة الانجليزية الراجل ده كان متجوز وملك لكن ما بيخلفش ممكن تجربة تمر على اي حد ابونا ابراهيم قعد مدة طويلة جدا ما جابش عيال لكن عندما اعطى الله النعمة خلف حتى ان شاء الله بعد ما فات عمره السن القانوني للزواج وهكذا امرأته ايضا ده له ناس وايضا زكريا الكاهن وامرأته اليصابات مدة طويلة قوي ما خلفوش لكن في الوقت المعين اعطاها الله نسل فكان نسل ابراهيم ونسل زكريا نسلا مباركا دوكا خلف اسحاق وده خلف يوحنا المعمدان نسل مبارك يشدو به التاريخ لكن عمنا هنري الثامن ما احتملش انه يعيش من غير اولاد عايز اولاد فراح لبابا روما تابع ليه قال له طلقني من مراتي وعايز اتجوز واحدة تانية ليه يا ابني قال له عشان نخلف عيال قال له بس المسيحية ما فيهاش طلاق يا حبيبي طلق ازاي معلش عشان خاطري يا ابني دي ما فيهاش خاطرك يا حبيبي دي فيها قانون سما ما فيهاش خاطري وخاطرك ما فيهاش مجاملات قعد يبكي ثلاث ايام ولابس مسوح من الخيش قدام باب الفاتيكان انه يحن عليه ما فيش حنان في الموضوع ده ده في قانون سماوي مين يتحمل المسؤولية فرجع حزين فالخبثاء من شعبه من الحاشية قالوا له انت تعب قلبك ليه وزعلان ليه قال لهم امال اعمل ايه انت مش نفسك في عيال ها طب وده يعني حاجة وحشة كون الانسان يبقى عنده عيال ويبقى كده يشبع غريزة الابوة عنده ده حاجة غلط ايه الكلام ده لا احنا نقول لك على طريقة بقى ايه قال دوروا لنا على راهب كده تعبان في بريطانيا كلها غلبان كده مسكين نعمل بيه ايه قال ده نجيبه بقى بالليل احنا النهارده ونقول له ايه رايك بكره هنعملك رئيس اساقفه حاجه ما كانش يحلم بيها ونطلع مرسوم كده ملكي بان ده اصبح ايه رئيس اساقفه وننفصل عن روما وبعدين قال وقبل ما نعمل كده وقبل ما نصبه رئيس اساقفه آه يمضلنا على قرار طلاق جلالة الملك من الملكة بتاعته دي او يتجوز فوقيها يعني اللي انت عايزه قال لهم فكرة هاتوا لنا واحد من دول جابوا واحد وجه الملك بيقول لك كذا كذا كذا تحب تبقى رئيس اساقفة وتمضي الورقة دي قال لهم الورقة دي و600 ورقة تانية امضي لكم ما في مشكلة ما في عوجة تب ما في ولا في اي مشكلة مضى بالليل وصبح الصبح اعلنوا ان هو ايه رئيس أساقفة كانتربري وانفصال الكنيسة الإنجليزية عن كنيسة روما الفاتيكان وبقت الكنيسة اللي Church of England الأنجليكانية الراجل ده كان عايز ايه عايز يجيب عيال يخلف طبعا اي انسان مليونير سعيد ومبسوط وعنده فلوس بس يبقى حزين لما ما يبقاش عنده ايه ولاد يتمتعوا بخيره فيجري هنا وهنا وهنا عشان خاطر يجيب خلفة يعني عمك هنري الثامن عمل انفصال للكنيسة واغضب ربنا عشان بس يبقى عنده ايه يبقى عنده عيال بطريق غير قانوني مش مشكلة هؤلاء الناس يشتاقون الى ان يكون لهم ابناء وحتى عن غير الطريق القانوني والشرعي جابوا منين الغريزة بتاعت الأمومة والأبوة ديت إن الله في كامل محبته وفيض حبه يريد أن يكون له عائلة مقدسة لا لأنه يحتاج إلى عبوديتنا بل نحن المحتاجون إليه ربوبيته لكن فرحة الله ومحبة الله أن يكون له أبناء ويأتي بأبناء كثيرين إلى المجد إذا الدافع والهدف بتاع ربنا عشان يخلق البشر ليس لكي يعبدوه أو يمجدوه وإن كانوا كذلك كنتيجة للحب ولكن الهدف الأساسي هو يخلق الناس ليعطيهم من خيره يعطيهم من مجده يعطيهم من بركاته يعطيهم ميراثه لهذا الانسان المسيحي الحقيقي هو الانسان اللي عدل مفاهيمه وصحح رؤيته حول ليه ربنا خلقنا خلقنا لانه بيحبنا فيض حب من قلبه محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة عايزين ننظر لله على انه عنصر الحب جوهره الحب عندئذ نستطيع ان نبدا المسيره بدايه سليمه الله محبه مليء بالحب طبيعته حب ما يقدرش يعمل حاجه غير المحبه الحب يفيض حبا هو ده الاله اللي احنا عايزين نعيش وياه واللي الشخص المسيحي الحقيقي اتعرف عليه من هذه الزاوية ننقل للنقطة الثانية بعد هذا الهدف الجليل انه خلق ناس عشان خاطر بدافع الحب ولكي يعطيهم من خيره وبركاته ومجده النقطة الثانية شعور نبيل طيب اذا كان الله بدافع الحب خلق الانسان طب شعوره ايه يبقى نحو الانسان شعور نبيل جدا يا ناس عايز اقول قبل ما اتكلم على شعور ربنا ايه يا ناس عندها فكرة ان ربنا آه عايز ينتقم منهم ربنا قاعد لهم بالمرصاد ربنا زي رجل البوليس اللي عايز يمسك واحد مجرم او ربنا زي وكيل النيابه اللي عايز يقيل الاتهامات لانسان متهم او ربنا زي قاضي عايز يحكم على انسان مجرم لا لا يا ناس بيصوروا ربنا كمان بصور ابشع من كده فمرة اتقابلت مع واحد غير مسيحي وبعدين بنتكلم في الدين في مصر الكلام ده مسلم وبعدين بيتكلم عن ربنا فانا بقول له الحقيقه اعظم حاجه في ربنا واعظم تعبير عن ربنا في الانجيل اللي قال فيه الله محبه الله محبه اعظم صفه في الله هي الحب فبقول له مك... عندكم برضو كده قعد يفكر كده يفكر يفكر ويتمتم يتمتم يتمتم قال لا بالظبط ما فيش الكلمة دي عندنا احنا عندنا تسعة وتسعين اسم هم الاسماء الحسنى لله تسعة وتسعين اسم لكن ما فيهمش كلمة الله محبة ما فيهم ايه الله جبار الجبار المنتقم المتكبر الماكر مكر ومكر الله والله خير الماكرين ولما تفويت توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ثم إيه ده؟ إيه ده؟ ماكر ربنا ماكر خير الماكرين كمان أي تسعة وتسعين صفة ما فيهمش كلمة الله محبة المحبة ما فيش صدقوني أنا قلت الراجل ده غلبان يعني على قد ما كان ذكي ونبيه لعب بالدنيا كلها بس جه في المطب ده وطب فيه يعني كان هيغرم ايه لو خلى صفات الله مية مش تسعة وتسعين زودها واحدة وسماه المحبة مش كان بقى احسن لا بس هو ما يرضاش يخليهم ناقصين كده لانه ناقص ناقصين المحبة لان ما فيش محبة في قتل في حرب في بتاع عارفين الراجل بتاع المعارضة اللي في روسيا اللي عايز يرشح نفسه يبقى رئيس جمهورية روسيا مرة شفت له ب... ناس يعني قالوا لي بص البرنامج افتح افتح افتح شوف برنامج في الام بي سي يعني ايه كمان شهد شاهد من اهله في الام بي سي العربية البرنامج مندوب الام بي سي بيعمل لقاء مع هذا الرجل انا مش فاكر اسمه ايه اسم روسي كده مجعلص يمكن انتوا تعرفوه كستفيكي بيستفيكي اي حاجة من دول يعني فالراجل بيقول له الاسلام وما الاسلام فجه الراجل ده عجبني جدا اتريم حضر للقاء خريطة على الحيطة وعليها نقط حمراء وجايب في ايده بطارية من اللي بتسلط الضوء كده مركز وقالوا انت بتتكلم على الاسلام طب بص بقى شوف المنطقة دي فيها حروب مين سبب الحروب ايران اسلام طب بص اللي في ريحها دي العراق مين سبب الحروب اسلام العراق طب بص للحتة دي البوسنة والهرسك مين اسلام وقعد يلف له على الخريطة بالبتاع لحد ما دوخه ان الاسلام هو سبب الحروب في كل مكان على وجه الارض ليه اصله انتشر بالسيف والهه اله الحرب المنتقم والجبار والمكار وال... والحاجات الكبيرة دي فين من اله السلام واله المحبة هل احنا بنعبد اله بهذه الصفات اطلاقا لا عبادتنا لإله له شعور نبيل ايه شعور النبيل الفرح والسعادة واللذة مع بني آدم يقول كده في أمثال إصحاح 8 وعدد 31 فرحة في مسكونة أرضه ولذاتي مع بني آدم إيه مين اللي بيقول ربنا لذاته مع بني آدم اه يعني ايه لذاته مع بني آدم يعني سعادته مع بني آدم يعني نعيمه مع بني آدم يعني فرحته ببني آدم هذا هو الإله الذي خلقنا الإله الذي يجب أن نعبده بالحب لا بالإجبار ليه؟ لأنه سعادته ويانا وطبعا احنا بالتالي سعادتنا بتبقى وياه في القداس الإلهي الغرغوري بتاع القديس غرغوريوس نقول إيه خلقتني إنسانا ها من حافظ خلقتني إنسانا كمحب للبشر حب فرح سرور سعادة فرحة ربنا انه يقعد ويانا عشان كده لما يقول تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم ليه لأنه عايز يسعدنا لأنه يسعد لما يشوف سعادتنا هو سعيد على طول بس يعني يظهر سعادته و و وطبيعته المحبة الفرحة بأولاده لما يشوفهم فرحانين ومن هذا الحب ينبع حبنا لأولادنا انت كأب وانت كأم تبقوا فرحانين قد ايه لما عيالكم يبقوا ناجحين تبقوا فرحانين قد ايه لما عيالكم يبقوا في صحه جيده تبقوا فرحانين قد ايه لما عيالكم يبقوا سعداء تأكيد جبنا منين الشعور النبيل ده منه غرسه فينا أعطاه لنا ولذلك وليه إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يعطي الخيرات للذين يسألونه ويعطي الروح القدس للذين يسألونه احنا أشرار وبنحب ولادنا طب هو البار يبقى شعوره نحونا ايه حب شديد حب شديد فرح عظيم سعادة بينا عشان كده الانسان المسيحي الحقيقي ينبغي ان هو يغير تفكيره يغير تصوره يغير رؤيته نحو الله ان ربنا مش قاعد لنا بالمرصاد ومش قاعد بس عشان يرمينا في جهنم الكلام اللي هو ترسب في عقولنا منذ الطفولية الام عشان خاطر تخ- تخلي ابنها يقعد اخرس ما يتكلمش ابسط كلمة تقول له انت ربنا هيوديك النار كل شوية ربنا هيوديك النار بعد شوية ربنا هيوديك النار اما الواد يطلع في دماغه ان ربنا فران وقدامه فرن نار كبير ويجيب الناس ويزقها كل شغلانته ان يزق الناس في النار لوثنا عقول ابنائنا بالتلوث اللي ملوثة بيه عقولنا ان احنا بنفكر ان ربنا قال عشان خاطر يزق في النار يكونش هتلر دخل النار في الناس في الافران لا لا مش ده ربنا مش ده ربنا ربنا اله محب يعرف قيمة الانسان ويعرف قدر الانسان الذي خلقه لان ده صنعة ايديه له قيمة كبيرة يمكن احنا ما نعرفش قيمة نفسنا والانسان عندنا زي الفرخة بالظبط طب بصوا كده اي مشهد للحروب توصل دم دم دم ضرب ايه بقى؟ وبعدين 100 واحد وقعوا ميتين زي الفراخ مساكين على الارض زي فرخة ميتة ليه كده اصل الانسان ما بيقدرش قيمة الانسان اخوه لكن الله لا الله بيحب الانسان وبيقدره قوي ده انتوا فاكرين لما بطرس في البستان جاب السيف وضرب اللي جايين يقبضوا على المسيح وقطع ودن عبد رئيس الكهنه من حنان الرب يسوع ما هنش عليه ان يشوف ودن مقطوعه لانسان له قيمه كبيره رغم انه عبد لكن له قيمه لانه خلقت يديه جاب الودن من الارض ولزقها مكانها وقال لبطرس عيب يا بطرس انت ما انتش عارف قيمه الناس يا ابني ده انا من اجل هؤلاء راح اموت على الصليب ضع سيفك في غنده لأن الذين يأخذون السيف بالسيف يؤخذون الله بيقدر قيمة الإنسان لأنه صنعة إيديه أنا فاكر فمرة كان في مزاد علني وبعدين كان في من ضمن المزاد فازة قديمة ومتربة تراب وبدأوا يبيعوها فازة آه بكام؟ انا ما حضرتش مزادات لكن اسمع يقولوا الا دونا الا تري الا دو الا مش عارف يعني الا اي الاله ده يعني كلها فواحد قال له ب 10 بنس طب 10 بنس مين تاني 20 بنس 25 30 خمسة وت... وصلت ل 50 بنس 50 قرش وما حد ورا- رضى يزود بعدين واحد جاي يجري من بعيد راجل عجوز اول ما وصل لقى الفازة جت الدور عليها وصلت خمسين بنت قال لهم خمسين جنيه ها؟ من خمسين بنت لخمسين جنيه بيعمل ايه الراجل ده فالناس افتكروا انها يعني عملية ايه حلو وانتوا عارفين في كل مزاد ناس بيعملوا ايه بيحموا المزاد هم مش هيشتروا ولا حاجة لكن يقفوا كده يرموها يعني وساعة ما يجي عليهم الدور يهربوا ويسيبوا المزاد ويمشوا مش موجودين اه بيحمي بس 50 جنيه فقعدوا يحموا 60 70 100 200 300 400 500 الله رست على الراجل اخيرا ما هو لازم ياخدها لازم ياخدها فواحد راح له كده قال له حضرتك آه، آه، بوعيك يعني انت سكران قال له لا مش سكران طب انت كامل القوة العقلية قال له كامل القوة العقلية ليه قال له تشتري البتاعة ديت المطربة واللي ملهاش قيمة ب 500 جنيه قال له اه طب ايه قول لي الحكمه في كده قال له اقول لك الحكمه وجاي ضارب ايده في جيبه الراجل العجوز طلع منديل وبل المنديل في شويه ميه وجه ماسح الايه الفاز وبص قال له بص بقى كده في تحت لقت تحت ممضيه في توقيع على ان الفازه ديت handmade معموله باليد ثمينه جدا وحيده مش mass production في مصنع لا دي صنعه يد اصيله ومين اللي صنعها اللي اشتراها هو الوحيد اللي عارف قيمتها فكان جاي جري عشان يلحقها دفع فيها اغلى ثمن الناس مش مقدراها لكن هو الوحيد اللي يقدر قيمتها لانه عارف من الجهد قد ايه بذلها وقد ايه من الحب يكن لها يا جماعه الله الذي صنعنا هو الذي يقدر قيمتنا ودفع فينا ثمنا غاليا جدا دفع فينا دم قلبه على عود الصليب ثمن شديد كبير لكن ده عشانك وعشانك وعشاني احنا في نظر نفسنا ما نستاهلش لكن في نظر الاب نستاهل كتير قيمة عظيمة لاجل هذا خلقنا ثم ننتقل الى النقطة الثالثة وهي اقوى دليل احنا اتكلمنا على النقطة الاولانية اللي هي هدف جليل والنقطة الثانية كانت شعور نبيل والنقطة الثالثة أقوى دليل لما نسأل ونقول يا ترى إيه الدليل أو البرهان اللي يثبت لينا إن الله بيحبنا وأن الله يكن لنا كل هذه المشاعر النبيلة السعيدة الفرحة إيه البرهان أقوى برهان وأكبر برهان ما كتب في سفر التكوين والإصحاح الأول ومن العدد 26 بيقول إيه بقى؟ بيقول وقال الله نعمل الإنسان نعم الإنسان ها على أي شكل شكل حصان شكل غزال شكل طاووس شكل نسر شكل أسد لا لا لا دي حيوانات دي حيوانات أمال شكل إيه لا أسمى من كده بكتير على صورتنا كشبهنا فخلق الله الانسان على صورته على صورة الله خلقه كم مرة تكررت كلمة صورة بقى في ايتين متجاورتين ثلاث مرات نعمل الانسان على صورتنا وبرضه كشبهنا برضه صورة هي شبه ادي مرتين فخلق الله الانسان على صورته ادي ثلاثة على صورة الله خلقه ادي اربعة مش ثلاث مرات اربع مرات في ايتين اتنين تأكيد على الايمج بتاعة يسوع بتاعة الله او عشان كده احد القديسين قال الانسان هو ايقونة الله ايقونه صورة الله بس باللغة القبطية عندنا في الكنيسة نسميها أيقونة الإنسان أيقونة الله على صورته خلقه اداله معزة كبيرة ومنزلة كبيرة خلقنا على صورته ازاي يعني ربنا له مناخير ودان وكده لا الله له هذه الحواس فخلق الانسان بهذه الحواس لكن يقول ان احنا مخلوقين بحسب الله في البر وقداسة الحق في البر وقداسة الحق دي الصورة اللي اتخلقنا عليها خلقنا في البر خلقنا في القداسة خلقنا في الحق دي الصورة الجليلة ما اتخلقناش في الخطيه وخد بالك في الاكاليل في صلوة بنصليها في الإكليل صلوة طويلة وسلام الله لكن ساعات للاختصار ما بنقولهاش لانها طويله بتاخد لوحدها بتاع يمكن 10 دقايق ولا ربع ساعه وبتيجي العروسه متاخره والمعازيم مش عارف ايه وراهم اكليل وراهم حفله وراهم بتاع يعني الحكايه بتبقى مصربعه ساعات ما بتتقالش ونتقالت تتقال بسرعه ونتقالت ببطء صدقوني ما حد سمعها لا العريس ولا العروسه ولا المعازيم بنقولها لنفسنا لان العريس والعروسه مساكين ده نهايه مطاف من مشوار صعب جدا تحضير الشقه وتحضير العفش وتحضير الاداء وتحضير الملابس وتحضير العزومات وتحضير المش عارف ايه وجايين هلكانين في الاكلين وتهال انهم يقولوا لابونا بسرعه بقى يا ابونا خلصنا دايخين تعبانين وان كان بعد كده طبعا يروح على الراس يمتلئ نشاطا ده موضوع تاني وقصه تانيه سيبوها على ناحية دي طب والمعازيم مشغولين هم فاضيين يسمعوا لا يا ترى العروسة مناسبة للعريس ولا ولا مش مناسبين لبعض لا ده العريس قمر يا خسارة مش ما وقع على البنت دي منين مش كان يفتح ويشوف ما تستهلوش او العكس العروسة قمر وده قرد طب وتاخد قرد ليه هي بس كل العملية احكام ورؤية ونظرة قطيعة حتى في قلب الكنيفة يا دي القطيعة وبعدين لابسة فستان ايه لا ده فستان مأجراه ده قديم لا ده فستان جديد وحلو ده موديله جميل وكل واحدة لابسة فستان طبعا في المناسبة عايزة تتباهى بيه قدام التانية وتشوف مين لابسة احسن منها ولا هي احسن واحدة في المنطقة وهكذا كلنا مشغولين بأنفسنا لكن الصلاة آخر حاجة نهتم بيها عشان كده ما بنسمعش غايته فالصلوة ديت بنقول ايه قد خلق الله الإنسان على صورته كشبهه ولكن الله جل شأنه ليس له شبه ولا مثال وإنما أراد بقوله هذا أن الإنسان ذو ثلاث خواص ذو عقل ونطق وروح ادي ربنا ميزنا بالعقل وميزنا بالنطق اعطيتني موهبة النطق وميزنا بالروح الخالدة الى الابد خلقنا على صورته في الكمال هذا هو الانسان الله لما خلق خلق حاجة تستاهل خلق حاجة عظيمة خلقك وخلقك وخلقني وخلق العالم كله على أبهى صورة وأعظم مثال على صورته أنا عايز أقرأ لكم حاجة بسيطة كتبها قداسة البابا ولو إنها عظيمة جدا وعميقة كتابات قداسة البابا كلها عظيمة بابا شنودة الثالث لكن قمة عظمة البابا شنودة تجسدت في هذا الكتاب كتاب انطلاق الروح قمة ما كتب ربنا يديه العمر ويكتب ويزيد عايز اقرا لك في حتة قالها عن خلقة الله للإنسان بيقول إيه بيقول لم أكن في هذه المرة ده في كتاب انطلاق الروح صفحة 28 وتعتبر ديت الطبعة الثانية الرابعة يابين مقدمة الطبعة الرابعة يناير 74 وفي صفحة 28 من ايه الطبعة دي بيقول لم أكن في هذه المرة سائرا في الصحراء ولا جالسا على عتبة الدير وإنما كنت مع أبي الراهب أمام مغارته في الجبل نتابع حديثنا الماضي عمن هو أعظم من السماء والأرض وده عنوان الفصل اعظم ما في السماء من في السماء من اعظم من السماء والارض مين يا ترى اعظم من السماء واعظم من الارض بص والروح التي تود ان تنطلق يا اخي الحبيب هي الروح التي تدرك تماما قدر ذاتها والتي تعرف أنها عظيمة بهذا المقدار كله وأنها أكبر وأكبر جدا من أن يذلها الجسد أو تذلها البيئة أو يذلها الشيطان أنت صورة الله يقول ولكي أعطيك فكرة عن هذا الأمر يليق بنا جدا يا حبيب الله أن نبحث الأمر معا ونتذكر الماضي والحاضر والمستقبل أيضا حتى ندرك أية قوة مخبأة فينا ونحن لا ندري نتذكر أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي خلق على صورة الله ومثاله فإن طلب إليك أن تعرف ذاتك فقل في قوة وثقة أنا صورة الله وأنت كصورة الله قد كتب لك الخلود كلام جميل قوي أوصل أخذ مقتطفات بس منه لأن السماء والأرض تزولان كما يقول الكتاب وأما أنت فلك الحياة الأبدية كما وعدك السيد المسيح أنت أنت صورة الله إيه العظمة دي يقول إيه أنت ملك الأرض وما عليها أنت يا أخي العظيم المخلوق الإلهي الوحيد أنت من دون الأرض وما تحتها وما عليها المخلوق الوحيد الذي أعطاه الله موهبة العقل وموهبة النطق والذي أعطي أن يعرف الله ويتعبد له أنت الذي جعل الله مسرته فيك لذاتي مع بني آدم ننقل برضو إلى بعض مقتطفات في صفحة 30 يقول إيه أنت المخلوق الإلهي أنت يا جبار البأس مخلوق إلهي أنت الذي قال له الله الابن اثبت في وأنا فيك كما يثبت الغصن في الكرمة أنت الذي يقرع الله على بابك ويود أن تفتح له فيدخل ويتعشى معك وأنت معه وعندك يصنع منزلا أنت صورة الله التي تحمل صفاته وبعدين يقول إيه أنت الذي تخدمه الملائكة وبعدين يرجعوا ليه انت الذي دعيت الها كبيرة دي لكن شوف جمال الاثبات وروعة البرهان والدليل يقول مش يعني اله يتأله لا يقول انت يا اخي المحبوب الشخص الذي دعي الها من الله ومن الناس فعندما اقتربت انت واخوتك قديما من ارض الموعد صرخ الأعداء قائلين هؤلاء هم الآلهة الذين قهروا فرعون ومركباته بل إن الله نفسه قال من قبل لموسى أنا جعلتك إلها لفرعون أيا كان معنى هاتين العبارتين فإنما تدلان بلا شك على المكانة الكبرى التي لك عند الله يا أخي الحبيب هل عرفنا اذا مقدارنا عند الله هل عرفنا قيمتنا اذا عند الله هل عرفنا لماذا خلقنا الله في هذا الهدف الجليل وبهذا الشعور النبيل وفي اقوى دليل يثبت لنا الله اننا خلقنا على صورته ومثاله لانه يحبنا وسعيد بنا واعطانا اسمى ما في الوجود وأعظم ما في الأرض كلها إذا إن كنت تريد أن تصير مسيحيا حقيقيا بالقلب والروح تفهم هذا الوضع المجيد اسعد به افرح به تمسك به وبادل الله حبا بحب وإلى اللقاء في موعدنا القادم بمشيئة الله الأسبوع المقبل لنتكلم عن الحلقة الثانية من المسيحي الحقيقي لإلهنا كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد آمين